احمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين أما بعد فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة الخامسة والعشرون في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده نسأل الله سبحانه وتعالى في بداية هذه الجلسة أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم اللهم ثقل بها موازيننا يوم القيامة اللهم ثقل بهذه الجلسات موازيننا يوم القيامة اللهم اجعل هذه الحلقات حجة لنا لا حجة علينا اللهم أنر بها على الطريق على الصراط أقدامنا يوم لا يرى الإنسان إلا بنور إيمانه اللهم ثبت بها على الأقدام على الصراط أقدامنا يوم تزل الأقدام ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية لحظة الموت روحا وراحة وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا عسيرا إلا يسرته ولا كربا إلا أذهبته ولا هما إلا فرجته ولا طالبا إلا نجحته ولا شيطانا إلا طردته ولا مظلوما إلا نصرته ولا ظالما إلا هديته ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به الجنة ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا اجعل ثأرنا على من ظلمنا لا تجعل مصيبتنا في ديننا لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا وانصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين اللهم إنك تعلم إننا مقهورون فانصرنا أذلون فأعزنا تائهون فأرشدنا مشتتون فاجمعنا أصحاب شهوات فتب علينا اللهم اغفر لنا وارحمنا عافنا واعف عنا سامحنا وتقبل منا اصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا واخرتنا التي اليها معادنا اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير اجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم اصلح لنا خواتيمنا اللهم اصلح لنا خاتمتنا اللهم اصلح لنا خاتمتنا اللهم اجعلنا من السعداء المقبولين ولا تجعلنا من الاشقياء المحرومين ابعدنا عن النار وما قرب اليها من قول او عمل قربنا من الجنة وما قرب اليها من قول او عمل اللهم اسقنا من يد نبيك شربة لا نضع بعدها ابدا وظلنا بظل عرشك يوم لا ظل الا ظله اللهم شفع فينا نبينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا اللهم شفعه فينا ادخلنا الجنة بدون سابقة عذاب متعنا بالنظر الى وجهك الكريم اللهم لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم وما لا تحرمنا لذة النظر الى وجهك الكريم مقعد صدق عند مليك مقتدر واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم يا رب تسليما كثيرا هذه الحلقة الرابعة في حلقات الجنة الحلقة الخامسة والعشرون في سلسلة الحديث منذ أن بدأنا عند خروج الروح وكتابة الوصية ودفن المسلم حياة البرزخ النشور والحشر في أرض المحشر هيام الناس على وجوههم بغير هدى ابتعاثهم نقباء منهم ليبدأ أو ليشفعوا عند الله عز وجل أو ليذهبوا إلى الأنبياء لكي يستشفعوا بهم عند القاهر القهار الجبار القوي ديان يوم الدين أن يبدأ الحساب حتى تؤول الشفاعة إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك رأينا كيف وقف النبي شفيعا للأمم كلها وشفيعا لامته صلى الله عليه وسلم واذن الله عز وجل له بالشفاعه وبدا الحساب وتطايرت الصحف ونصبت الموازين ونشرت الدواوين وراينا كيف اتضح امر كل انسان اللهم يا من سترتنا في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الاشهاد يوم القيامه فإن فضوح الدنيا أهون عندك يا رب من فضوح الآخرة وأهون عند عندنا أيضا من فضوح الآخرة ورأينا كيف أن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب ترك المنبر وقال في ظهر الجمعة ويخطب الجمعة أيها الناس على مطافكم كما أنتم ثم ذهب فتوضأ وعاد قال إن إمامكم أحدث وهو يخطب حدث له نقبل الوضوء وهو إيه يخطب فقال علي يا امير المؤمنين كان من باب اولى ان تكمل خطبتك ثم تذهب للوضوء ولا داعي لان تفضح نفسك قال يا ابا الحسن فضوح الدنيا اهون من فضوح الاخره الناس اللي بتذنب والناس اللي بتسرق والناس اللي بتختلف وترتكب الفواحش وتظن ان الله يراها ويغتر الانسان بستر الله عليه فلا تغتر واذا سترك الله فلا تحدث احدا بما ستر الله عليك ان العبد اذا اذنب ذنبا ولم يحدث به احدا واستغفر من ذنبه فسوف يغفر الله له برحمته اما اذا اذنبت انت ذنبا بينك وبين الله ثم حدثت جارك او صديقا لك بذنب قد صنعت لتظهر له كيف انك رجل يعني ذو مغامرات وذو تجارب سابقة سبحان الله ليس لأخذ النصيحة وإنما لنشر الفضيحة اعلم أن الله لن يسترك يوم القيامة فقد فضحت نفسك فالإنسان قد يذنب ذنبا ويستر الله عليه فيا من سترت في الدنيا لا تفضحنا على رؤوس الأشهاد يوم القيامة هكذا كان يدعو أبو بكر الصديق رضي الله عنه في كل وقت وفي كل حين بأن يستر الله عليه فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب العالمين ورأينا كيف أن كل قوم من الأقوام وكل طائفة وكل أمة ليها إمام ورأينا إمام الخير كيف يتقدم بين يدي مولاه عز وجل ليسأله عن صغير الأمر وكبيره ثم يبشره بأنه زحزحه عن النار وسوف يدخله الجنة ثم بعد ذلك يعود هذا الانسان ليبشر من خلفه بمثل ما بشر الله به هذا العبد وهناك ايضا ائمه الشر والعياذ بالله وائمه الشر في كل وقت وفي كل حين كثير فالشر له ائمه كما ان للخير ائمه وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان هذا الدين جاء غريبا او لقد جاء هذا الدين غريبا وسوف يعود كما بدا غريبا فطوبى للغرباء قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يستمسكون بسنتي عند فساد امتي اللي ماسكين على السنه اللي ماسكين على دين الله اللي ماسكين على كتاب الله اللي لسه ماسكين على مسألة الحلال والحرام لا يعتبروها شيئا من التاريخ او شيئا مما عفى عليه الزمن او ان الدين عبارة عن يعني رأس اموال المفاليس بل ان الدين هو دستور الحياة وهو نظام الحياة ومن رضي الحياة بغير دين فقد جعل الفناء لها قرينا رأينا كيف ان العباد وقد انفضوا من ارض المحشر وارض الحساب ارض بيضاء نقيه لم تصنع عليها معصيه قط الله عز وجل كما يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم خلق للمحشر ارضا جديده غير الارض التي ارتكبت فيها الفواحش غير الارض اللي عليها بنوك الربا او غير الارض اللي عليها صلاه القمار او غير الارض اللي ماشي عليها العرايه او غير الارض اللي فيها ظلم وغير الارض اللي فيها سجون وزنازين وراينا كيف ان البصري رضي الله عنه امام التابعين مر باقوام يبنون حجرات ضيقه ظن انها يعني كما في زماننا شقق العرايس يعني العرايس منهم بالحياة شقق عبارة عن 10 متر في 5 متر دي شقة سبحان الله لا إله إلا الله قال وسعوها يا ناس دي قوة صغيرة الناس هتعيش ازاي هنا قالوا يا إمام ما لك أنت أنت مالك أنت هذه زنازين دي زنازين ده فين احنا دين الفيد قال طب وسعوها لعلكم تدخلوها يوما من عارف من يضمن لا إله إلا الله رب وزير ها ورب مسؤول صار في غياه السجون لا إله إلا الله وسبحان الذي يعز الذليل بطاعته ويذل العزيز بمعصيته اللهم أعزنا بطاعتك ولا تذلنا بمعصيتك يا رب العالمين آه. يعني الإنسان المسلم الدنيا سبحان الله الله كل يوم هو في شأن بيعمل ايه له امور يبديها يظهرها ولا يبتديها يرفع اقواما ويخفض اخرين هكذا رب العباد مع العباد كل يوم كل يوم ناس طالعه وناس نازله اللي تحت يفتح فوق والغني يفتقر والفقير يغتني والصحيح يمرض والمريض يصح والحي يموت والصغير يكبر والكبير يهرم ثم ومن نعمره نكسه في الخلق هكذا العبد يتدبر الاحوال من حوله فيشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ايها الاخوه الكرام راينا ايضا كيف ان اهل المحشر وهي ارض بيضاء نقيه كما قلنا قال فيها المليك القدير سبحانه لا ترى فيها عوجا ولا امتا قلنا ان ارض المحشر لا فيها حفره ولا فيها ايه تل عالي ليه لأنها أرض ظاهرة مكشوفة مستوية لكي لا يختبئ أحد من أحد وممن تختبئ تختبئ من الله الذي لا تخفى الذي يسمع دبيب النملة السوداء ويراها فوق الصخرة الصماء في الليلة الظلماء لا تسقط من ورقة ورقة من شجرة تسقط إلا في كتاب ربنا كتبها عنده الورقة الفلانية اللي في الشجرة الفلانية اللي في الغابة الفلانية اللي في البلد الفلاني اللي في القارة الفلانية هتسقط يوم كذا الساعة كذا الثانية كذا أليس هو الحكيم القدير الخالق ايش حرف ايش ادراك انت بالورقة ها؟ ورقة بتقع من شجرة انت حسيت بيها سبحان الله المطر ينزل بامره سحاب انزلي الحتة دي في المكان الفلاني في الساعات الفلانية سبحان الله فلان نعم سوف يموت في اليوم الفلاني في الساعة الفلانية في, الو... في الأرض الفلانية مشيناها خطا كتبت علينا ومن كتبت عليه خطا مشاها ومن كانت منيته بأرض فليس يموت في أرض سواها وليس للعبد أن يسأل ولا يعترض أبدا إنما العبد عليه أن يسلم زي سيدنا إبراهيم زي جده نحن إبراهيميون نحن نحن أهل الحنيفية السمحاء سمانا المسلمين من قبل قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمين حتى ملكة سبأ لما علمت انها رأت انها لجة كشفت عن ساقيها قيل انه صرح ممرد من قوارير في الاخر اكتشفت انها كانت منحرفة كانت بتعبد من دون الله كانت بتعبد الشجر والحجر والدواب والقمر والشمس والهدهد جاء لسليمان بالخبر اليقين جئتك من سبأ وجئتك من سبأ بنبأ يقين اه راهم يسجدوا الايه للشمس من دون الله وعل وقال الهدهد معتذرا يعني ازاي ان ما يسجد لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض يخرج الايه الشيء المختبئ سبحان الله تبص زي نبات طالع هل علمت كيف صعد هذا النبات كيف نبت ايه اللي انبته في الارض ايه اللي غرس الجذر ومجموعة الجذرية وتشبثت بالتربة وبعدين طلعت المجموعة اللي هي ال ال الأوراق والساق وبعدين شوية تكبر الشجرة وبعدين يبقى ليها سبحان الله العظيم كده براعم والبراعم تبقى ورود وبعدين ورود تبقى ثمار وسبحان الله الثمار تبقى لسه الأول تعبانة في الأول وبعدين سبحان الله تبتدي تنضج وبعدين سبحان الله تاخدها أنت عشان تستمر دورة الحياة هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه سبحان الله كل شيء آية وفي كل شيء آية تدل على أنه الواحد والله سبحانه وتعالى في كتابه والحبيب المصطفى في كلامه صدق في المقولة الأولى التي رأيناها كل الكلام اللي ربنا قاله صدق كل الكلام اللي ربنا قاله صدق رأيناه صادقا فهل يكذب مولانا عز وجل علينا يوم القيامة حاشا لله رب العالمين سبحانه وتعالى يعني ما دام انه قد ثبت ال- ال- الكلام الاول او ثبت صدق المقولة الاولى في الدنيا فلا بد وان الله سبحانه وتعالى لا يخبر الا الحق ولا يقول الا الصدق وارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا نوحد الله رب العالمين ونقول لا اله الا الله من قالها صادقا بها قلبه دخل الجنه ان شاء الله رب العالمين ولو وضعت لا اله الا الله في كفه والسماوات والارض وما فيهن في كفه لرجحت كفه لا اله الا الله. راينا هذه الارض البيضاء النقيه التي لم تصنع عليها معصيه قط وقد انقض العداد انا بلخص الاحداث دي كلها لان اخوه وانا داخل آه، لسه جدد دول يا ريت ايه سريع في د- في دقائق كده الكلام اللي اتكلمته قبل كده برضه عشان نبقى متابعين معاه سبحان الله اللهم جدد لنا ايماننا يا رب العالمين يا رب ولا تجعله خلقا في القلوب وانما اجعله جديدا متجددا يا رب راينا كيف ان جبريل الامين وقف عند الميزان فعندما تثقل حسناتك اللهم اجعلنا من الذين ثقلت حسناتهم وخفت سيئاتهم يا رب يصيح جبريل وينادي لقد سعد فلان ابن فلان سعاده لن يشقى بعدها ابدا وهذه السعاده الابديه قد افلح المؤمنون فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد ايه؟ فقد فاز، اللهم اجعلنا من الفائزين. ادي الفوز الاكبر. مش فوز بشهادة استثمار، ربا حرام، لا. مش فوز في دورة الالعاب الخائبية، لا. ده فاز زحزح عن النار ودخل الجنة، هذا هو الفوز. هذا هو الفوز، سبحان الله. ولذلك ولذلك ال ال ال ال ال المؤمن وهو ينتظر فضل الله عز وجل شفنا الحسن البصري الله يرضى عليه كل يوم المريدين يدخلوا عنده لو جاب عيش وملح حد ياكل يمكن النهارده ما عندوش اكل ثاني يوم عيش وملح ومراته مش متذمره ليه؟ ليه مش متذمرة؟ هي كويسة الأول، لكن قبل ما هي كويسة هو علاقته بالله صحيحة فصحح الله له علاقته بزوجته. هو علاقته مع الله تمام. لكن لما ربنا قال وأصلحنا له زوجة، ليه؟ قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين اللهم احشرنا في زمرتهم يا رب يبقى في عباد من عباد الله سبحان الله موصولين بالله عز وجل قال يمكن اول يوم ما عندوش دخلوا ثاني يوم تعالوا كلوا يا جماعه آه، احنا سبعانين اكل ايه عيش وملح سكتوا قال يمكن النهارده برضه كده قال يمكن ده اسبوع التقشف ولا اسبوع الرجيم ها وتلاقي الست تفضل تاكل وتلوغ وبعدين بعد ما توصل 100 كيلو لك انا بقى ابتدي اعمل رجيم هتقول يا ست ايه ابن الرجيم تخرب بيت جوزها في الرجيم ده واخد بالك الصبح مش عارف آه، صدر فرخه والظهر مش عارف صدر حمار وبالليل مش عارف ايه يا ست ده في رجيم الهي من الاول قبل ما تبقي 100 كيلو انت ولا الراجل يعني ها اصل اللي بيظهر في الستات ايه كلهم اغلب المستشفيات او الدكاتره بتوع الرجيم دايما بتوع الايه آه، آه، تنقيص الوزن دايما تلاقيهم ستات ليه؟ لان عايزه تبقى رشيقه ماشي ما قلناش حاجه بس الاول ممكن تبقى رشيقه من الاول ليه؟ بحسب ابن ادم لقيمات يقمن بها صلبة لقيمات مش م- م- مش اكلات مش وجبات ها مش افتراءات لا لقيمات ده تصغير ايه؟ تصغير لقمة وقد يقمن بها صلبة يدوم يقف بس يصب طوله فان لم يكن ان لم يكن يعني ايه؟ يعني هو اكول فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه تلت اكل تلت شرب تلت نفس طب اعرف تلت النفس ده منين اقوم من الاكل وانا لسه ليا رغبه فيه انا ليه بتكلم على الاكل في الدار الاخره مهم جدا ليه من اكل كثيرا نام كثيرا ذكر قليلا ندم يوم القيامه طويلا ومن اكل قليلا نام قليلا ذكر كثيرا فرح طويلا هي كده هنا تاكل قليل المعده خفيفه تنام قليل لكن تكبس المعده بالاكل تيجي تنام سبحان الله ما تقومش خلاص فالمسلم لقيمات ما كانش تلت للاكل تلت للشرب تلت للنفس يبقى تقوم وايه ارفع يدي عن الطعام ونفسي تشتهيه ها ونفسي ايه تشتهيه ولذلك سبحان الله سيدنا ابو بكر وسيدنا عمر لم يجدا طعاما في بيتيهما ابو بكر دخل عندكوش اكل قال لا راح اكل عند عمر بن الخطاب حبيبي واخوي هو رايح في الطريق يا عمر جاي راح فين يا عمر كنت جاي اكل عندكم قال له ده انا كنت جاي عندك قال طب تعالى احنا الاثنين نروح عند سيدنا الحبيب الذي راودته الجبال الشم عن ذهب فأراها أيما شمم لو قال بفضل الله لأحد كو- كن ذهبا بإذن الله لكان لكن لا ثم رايحين خبطوا على باب الحبيب فأذن لهما فاستحيا كل منهما أن يفاتح الرسول فيما يريد أدب مع مع مقام النبوة أول ما قعدوا قال أتدري يا أبا بكر أتدري يا عمر منذ كم يوم لم يدخل جوف نبيكم طعام الله حتى أنت يا رسول الله تجوع وضع أمال إيه وفي غزوة الخندق كان يربط حجرا حجرا ها على بطنه من شدة الجوع لأنه بيخبط بالفاس مع الصحابة مش قاعد هو وهم بيشتغلوا لا يقف سبحان الله فبطنه يا عيني من قلة الأكل اللي فيها بتلق تعبان فربط حجر عليه رابط حجر سبحان الله على بطنه من شدة الجوع صلى الله عليه وسلم يمر الشهر والشهران والهلال والهلالان ولا يوقد في بيت رسول الله قدس ما كان يعيشكم يا خالة ما كنتوا عايشين ازاي ما تطبخوش شهر وشهرين الاسودان التمر والماء بلح ومية ها عايش على البلح والمية سيدنا الحبيب ها يرفع الصبح يصلي بالمسلمين يقعد لغايه ما الشمس تطلع يصلي ركعتي الضحى يرجع بيته ها يا عائشه عندكم طعام تقول لا والله يا رسول الله يا حفصه عندكم طعام ابدا يا حبيب الله ها يا ام سلمه ابدا يا حبيب الله يا جويريه يا ام المؤمنين مفيش يا زينب مفيش سبحان الله كلهم مفيش يعني مفيش ولا اكل اللهم اني نويت الصيام ولذلك اجاز ابو حنيفه ان ينوي المسلم الصيام ها في النفل بعد شروق الشمس راح الصبح كده لقيت نفسك كده مستعد يقول انا طيب خلاص ماشي ماشي خلاص سبحان الله بس دي نقطه تبقى انت صايم وجالك زائر فجاه ويتغدى عندك فانت طوع انت يا صاحب البيت من من من حكم الفقه والاسلام ان تاكل مع الضيف وانت صايم إيه كل بقى خلاص يومك راح ليه ما راحش لان انت ادخلت السرور على قلب اخوك المسلم فكلت معاه ها وادخالك السرور على قلب المسلم احب الى الله او احب عند الله من الصيام ها لان الصيام سنه وادخال السرور على المسلمين ايه فرض يعني لما تنكد على مراتك ده ظلم مراتك تنكد عليك ظلم تنكد على عيالك ظلم ورأينا كيف ان امرأة دخلت النار ايه في هرة لسه بنقول يوم الجمعة وكلنا حافظين الكلام ده ليه عذبتها ياما في ست بتبات باكية من زوجها واخت تبيت باكية من اخيها وابنة تبيت باكية من امها وابيها واب وام يبيتان باكيين سبحان الله او باكيان سبحان- من ايه من ظلم وعقوق الابناء والبنات وزوج يبيت باكي من ظلم ابنائه وزوجته سبحان الله اتقوا الظلم فان الظلم ظلمات يوم القيامه يا حسن يا مصر كل ما ندخل عندك نلاقي عندك عيش وملح عيش وملح عيش وملح سبحان الله فلذلك احنا بنقول الستات في رجيم الرجيم الطبيعه هو خلاص يا حسن يا مصر قال نحن نأكل العيش والملح يعني حتى يتجهز لنا الشواء في الجنة يوم القيامة يعني الحسن البصري عايش في الدنيا ياكل ايه تطبيرة يسموها كده ولا ايه يعني حاجة عقبال ما الايه انت لو دخلت لقيت لسه الاكل محطوط على النار لسه بدري قوي هتموت من الجوع طب طب لقمة حتة جبنة حتة كده صغيرة لا بس تطبيرة او الحسن البصري معتبر الدنيا ها فات مريدين إن- حصل لهم ضعف هذا خبر الائمه الكبار دول ما بي- اتاريهم عايشين كده قالوا طب يا بصري امال يعني الاكل يبقى ازاي؟ عندنا رجل ده واحد بيقول له يعني هو اكيد هو بس ايه من باب الادب يقول عندنا عندنا رجل ياكل في اليوم اكله واحده قال هذا طعام الصديقين المتقين ياكل اكله في اليوم واحد تاني قال وعندنا من ياكل في اليوم اكلتين قال هذا طعام المؤمنين المؤمن واحد تاني ده قال وعندنا من ياكل ثلاثه المر اهله ليبنوا له معلفا ليعلفوه فيه ده البعيد ايه ها اربعة ودي ليه لانه امال لو قال له ستة وبين كل وجبتين ثلاث وجبات يبقى كان كان سيدنا الحسن البصري يحصل له ذوق انا متخيل واحد من التابعين ولا الصحابه يجي يعيش وسطنا يوم سوف ياتي زمان ها ده الامام ابو حنيفه على امه محمد لن يعرفوا الا بالصلاه يا سلام يا ابا حنيفه انت كنت شايف ايه الاشراقات الغريبه دي يعني انت النهارده لو دخلت على م... اي مجتمع مسلم دخلت منطقه الدقي تعرف ان دول مسلمين من ايه من الجامع بس من المصلين بس انت لو مشيت في الشارع الفرق بين شارع التحرير ها وشارع الشانزليزيه في باريس ها او اي شارع في امريكا او اوروبا مش الثاني فيه عرايه ها في باريس فيه عرايه ولا يحمد على مكروه سوى الله عندنا عرايه في باريس في بنوك ربويه كل مترين تلاقي غضب الله ونقمته نازله على البلد من الربا سبحان الله في في في امريكا واوروبا في خمور وفي صلاه قمار ده احنا عندنا كام فندق خمس نجوم انما ايه؟ يوريك النجوم في عز الظهر وهكذا يبقى اذا المسلمين مش هيتعرفوا الا بايه؟ الا بمن يصلي فعايزكم تمسكوا في الصلاه بايديكم واستنكوا وسوف تنقض عرى الاسلام عروه عروه اولها الحكم واخرها الصلاه اللهم اعد الينا الحكم بكتابك وسنه حبيبك يا رب العالمين. آه راينا ايضا كيف ان الصراط قد ضرب فوق جسرا فوق النار والعياذ بالله ومر الناس عليه كل على قدر عمله وهناك عند حوض الكوثر بعد العبور فرد من من على الحوض من تركوا سنه الحبيب ومن ردوا امر الله عز وجل عليه وقلت حكما ما زلت اكرره لان الموضه بدات تنتشر ثاني الحكم ما زلت اكرر المراه الغير محجبه ولكنها مقتنعة أن هناك حجاب وتدعو الله أن يتم عليها هذه النعمة مؤمنة عاصية أو مسلمة عاصية لكن لو أن امرأة مسلمة لا تلبس الحجاب لعدم اقتناعها به لعدم اقتناعها به ولأنها ترى أن الحجاب حجاب القلب ولأن الله لم يأمر بالحجاب فهي كافرة كافرة كافرة قد ردت أمر الله على الله ربنا بيقول لها اتحجبي تقول لا ما في ربنا ما قالش فتكذب الله وتكذب القرآن وتكذب رسوله وتكذب من يبلغ عن رسول الله احنا الكلام اللي بنقوله اللي بنقولوش من عندنا الدين ما فيهوش رأي ولا اجتهادات الدين قال الله قال الرسول لا أدري الدين عندنا ايه قال الله في كتابه قال الحبيب في كلامه وبعدين الله اعلم معرفش فمن اقتنعت انه لا شيء يسمى بالحجاب فهي كافره لكن مسلمه وغير محجبه يا رب ربنا يسهل ان شاء الله وتقصيرها ماشي ماشي لايه مسلمه عاصيه ندعو الله لها بالهدايه ندعو الله لها بالهدايه راينا كيف ان حوض الكوثر ردت عنه كل غير محجبه ليه اشمعنى بالذات وردت فيها نص وردت فيها نصوص القياس ليه كل من رد الامر على الله لن يشرب من حوض الكوثر وكل من لم يبتل بسنة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما قال سوف يرد عن حوض الكوثر يزاد أناس من أمتي عن الحوض يوم القيامة يطرد ويمنع يعني فأنهض لأشفع لهم عند ربي فيقول لي ربي يا محمد لا تفعل أقول يا رب أمتي يا رب أمتي يقول يا محمد انك لم تدري ماذا احدثوا من بعدك غيروا في الدين عملوا ايه انهم رجعوا على ادبارهم القهقرة سابوا الكتاب والسنة ورجعوا لورا للجاهلية فاقول سحقا سحقا لمن بدل وغير يعني الجماعة اللي بيعملوا الاربعين والثانوية واعياد الميلاد وكلام هذه اشياء جاهلية لم لم يأذن الله بها ولم يشرع الله بها ولم يأذن بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصرنا سبحان الله يعني نسير يعني بتاع الاربعين دي فرعونية فرعونية فرعونية تماما سبحان الله وانتشرت في جميع انحاء العالم سبحان الله من مصر لأن الفساد الفرعوني صعد وخرج من مصر فانتشر في بقاع الارض لا كنا نتمنى ان تنشر مصر الهدى وان تنشر مصر التقوى وان تنشر الاسلام اللهم اعد الاسلام الى المسلمين واعد المسلمين الى الاسلام يا رب العالمين ثم رأينا بعد ذلك النار وما فيها من أنواع العذاب والعياذ بالله في حلقات أربع تقريبا ثم هذه الحلقة إن شاء الله الخامسة عن جنة الرضوان اللهم متعنا في جنة الرضوان يا رب العالمين دي لمحة سريعة عن او مقدمة سريعة او موجز سريع لما تحدثنا عنه في الحلقات الاربعة والعشرين السابقة نبقى ان شاء الله ونحن مع الخامسة في الجنة اللهم اجعلنا من اهلها يا رب العالمين بدون سابقة عذاب ان لم نكن يا رب اهلا لرحمتك فرحمتك اهل ان تصل الينا ولكي لا ياخذنا الكلام وتضيع الحلقة نسمع الرابعة في الجنة إن شاء الله الرابعة في الجنة زي بعض سيدي ربنا سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من أهل الجنة يا رب يقول الطبراني فيما يرويه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة أحد لا يدخل الجنة أحد إلا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم في نفس الحديث يعني الجواز السفر اللي معاك ما تدخلش بيه البلد اللي انت رايحها الا بالجواز والتاشيره ها مش بيسموها كده سبحان الله انت الجنه لا تدخلها الا بجواز بسم الله الرحمن الرحيم مع الجواز مكتوب فيه كده سبحان الله هذا كتاب من الله لفلان ابن فلان ادخلوه جنة عالية قطوفها دانية الكتاب ده ياخده امتى؟ الكتاب ده بعد الميزان بعد ما يستلم العبد كتابه بيمينه اللهم اجعلنا من اهل اليمين يا رب والرسول كان يحب اليمين في كل شيء كل شيء كان يستخدم اليمين ياكل باليمين ويصافح باليمين ويتصدق باليمين ويمسح على راس اليتيم باليمين كل حاجه لم يجعل الشمال الا لدورات المياه صحيح الشمال تساعد يعني ممكن تساعد في الاكل لكن البدايه والنهايه في الاكل بالايه باليمين البدايه والنهايه بالايه بالإيه؟ الشمال مساعده تزق طبق تساعد في تقطيع او الخبز ماشي لكن الفندقه واسلوب الفنادق يقول لك لازم تحط الشوكه على الشمال والسكينه على اليمين طب يا سيدنا الاستاذ ما ينفعش الشوكه على اليمين والسكينه على اليمين لا ازاي طيب بس انا شايف ان انت اسرعت في الصلاه الصلاه دي ما تنفعش لان نقرا يا استاذ رب غفور رحيم يعني خلاص يعني الشوكه جت على اليمين ما نفعتش ها ده الراجل الحكم بتاع الكوره ها بتاع الكوره الكوره عامل لها قوانين الكوره اللعب يعني لعب العيال ها عامل لها قوانين ها اللاعب لو خرج من غير اذن اللاعب لو لمس كرة بايده دخل منطقة المرمى ولا دخل منطقة الجزاء استقلال ال 18 مش عارف ياردة ولا 18 سنتي ها يبقى فاول ولا مش عارف ضرب الجزاء ها قوانين والحكم فجأة يقول طب ما تصفرش ما تحسهاش قوي كده اخدها بروحك يا عيني غلبان بيلعب ولكن بيلعب بقانون ها أليس من باب أولى أن يكون للصلاة قانون وللزكاة قانون وللحج قانون ولكلام الله قانون ولكلام الحبيب المصطفى نجيب نجد تتربط بقوانين ولا الأمور ماشية كده وخلاص يا رب غفور أيوة رب غفور رحيم ما احنا عارفين كويس أوي أن رب لكن هناك قوانين دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مسجده فرأى رجلا يصلي بيسرع فبعد أن أنهى الرجل صلاته قال له يا أخ الإسلام صلي فإنك لم تصلي دي نقطة خطيرة يا إخوان ما قالوش صلاتك ناقصة قال له صلي إيه أنت ما صليتش فأعاد الرجل صلاته قال له صلي فإنك لم تصلي ثالث مرة صلي فإنك لم تصلي قال والله لا أحسن إلا هذا يا رسول الله قال يا أخ الإسلام إذا جئت إلى الصلاة فكبر واقرأ ورتب واركع واطمئن وارفع واطمئن واسجد واطمئن واجلس واطمئن وافعل ذلك في صلاتك كلها فإن لم تفعل فإنه خداع او ايه روايه ايه الامام مسلم خداج خداج يعني خداع برضه انت بتخدع نفسك انك ايه انك بتصلي وانت ايه انت لا تصلي مثل الذي يصلي وينقر صلاته نقر الغراب في الرمه كالجوعان ياكل التمره والتمرتين لا يغني عنه شيئا صح ولا لا انت هتموت من الجوع ادولك بلحه شبعك هذا او نفس القضيه سبحان الله ولذلك اذا اسرعت في الصلاه تلف كما يلف الثوب الخلق الثوب القديم ويضرب بها وجه صاحبها وتقول لك ضيعك الله كما ضيعتني ضيعت الصلاه ليه كده سبحان الله وذاك الصحابي الجليل سيدنا نعيمان بن عبد الله كان دايما يحب الضحك صحابي كان مرح والصحابه كان فيهم مرح بس مرح محدود مش كل حياتهم فرفشه لا مرح فالرسول مره معدي صلى الله عليه وسلم لقي نعيمان قاعد مع كام ست قدام عتب الباب نعيمان شاف الحبيب من هنا انه قاعد وسط الستات حصل له ايه؟ ذعر ماذا تفعل يا تتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتتبعير لي حبلا لبعير لي شرد استاذ رسكم ايه؟ بيفهموا في فتح الحبال قلتوا لي حبل الاستاذ ما كانوش محارم له طب هيعتذر ازاي للرسول؟ عايز يقول اي كلام مع انه اي كلام هيقوله الشاشه هتكدبه ان كان كذب صح ولا لا؟ يا رسول الله ده بيشتروا لي حبل بس عندي بعير بيشرط فبيعملوا لي سلبه او حبل اربط به الايه؟ الجمل. كل ما الحبيب يقابل نعيمان ماذا فعل بعيرك الشرود يا نعيمان؟ نعيمان يستخبى يا الرسول جاي ياخد جنب المهم الرسول يدور على نعيمان يسال عليه الرسول اصل بيصلي في اخر الصف وبيخرج قبل ما تشوفه كان ايه؟ ما احرجش بس شوف شوف شوف الكسوف بتاع الصحابه مش واحد يبقى قاعد واقف بيكلمك ولا كابتن الشيخ انا بحبك قوي بتاع واقف خاتم قد كده في ايده والسيجاره في بقه بينفخ في وشي بتاع في كده هو التدخين حرام بناخد ده شويه المهم سيدنا الحبيب دخل المسجد في وقت لا يتعود الدخول فيه لقى سيدنا نعيمان بيصلي نعيمان لمح الحبيب وشم ريحته طبعا الزكية من جنبه طول في الصلاة شوف يا اخي الصحابة برضه دمهم خفيف مع الحبيب طول في الصلاة سيدنا الحبيب قاعد طول في الصلاة الرسول ايه بيركع طول سمع الله الحمد يقف كتير يفضل سابق مش عايز يقوم فالرسول لمح الحكايه قال له نعيمان اطل ما تطل لو اطلت الى يوم القيامه لانتظرتك انا اعد لك شوف طريقه تربيه الحبيب مع اصحابه كان ازاي حنين مش يقول له والله ما انت فالح يبقى قابلني كان كله حنان صلى الله عليه وسلم أقل ما تقل يا نعمان لو صليت إلى يوم القيامة لانتظرتك بإذن الله أعد لك أعد نعمان اللي مش فايدة راح مسبك خلاص سلم بقى ها وراح داخل على الحبيب مقبل إيده ورجله ماذا فعل بعيرك الشرود يا نعيمان ها برضه مفيش فايدة هتروح فين قال لي والله ما شرد منذ أن أسلمت يا رسول الله هو قصد نعيمان مش على البعير على صاحب البعير يعني بيقول ان هو عمر نعيمان ما انحرف ولا ارتكب فاحشه ولا غلط منذ ان اسلم وضع الرسول يده على صدره اللهم حصن فرجه واغفر ذنبه ويسر امره فكان نعيمان يصلي بعد ذلك في الصف الاول خلف رسول الله امال ايه يا اخي امال ايه طريقه التربيه العظيمه دي يحبب الناس في دين الله سبحان الله العظيم الله لما جاء له السائب بن عبد الله ابن زيد بن مناف وده كان ابن عمه وكان شبيها له صلى الله عليه وسلم وجيء اسيرا به في غزوه احد ده ابوه وهو ايه ماسور وكان عنيفا على الاسلام والمسلمين فالرسول بص في الاسرى كده بص بص لغايه ما وصل له قال اطلقوا اخي شفت الكلمه اطلقوا ايه اخي فانما اشبه خلقي ده شكلي بالظبط وانا بعتبره اخويا وده ده مين؟ واحد كافر اطلقه ايه؟ اخي اخي وده رد على الاخوه اللي يقول لك لا عيب ما تقولش الاخوه المسيحيين حرام مين اللي قال لك؟ الرسول قال على اخي فما كان من الرجل الا ان بكى وقال جزاك الله عن عن عشيرة وعن أهل يا رسول الله وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله هكذا هكذا كانت الدعوة الدعوة لا بتقصيب الوجه ولا بأنك تلو دراع الناس ولا انك تكلمها ابدا الدعوه الى الله لن تسعوا الناس باموالكم ولكن تسعوهم ببسط الوجه وحسن الخلق اللهم ابسط وجوهنا واشرح صدورنا وحسن لنا خلقنا كما حسنت لنا خلقتنا يا رب العالمين امين يا رب العالمين روى البخاري ومسلم عن جابر رضي الله عنه لان جابر بن عبد الله الله يرضى عليه سيدنا جابر بن عبد الله الانصاري رضي الله عنه وعن ابيه عبد الله الانصاري شوف شوف راوي الحديث ده اصبح عنه وسيدنا جابر حكينا عنه حكايات كتير قبل كده تحكي عن ابوه حكايه اصل رواه الحديث دي مهمين قوي لان عبد الله الانصاري كان اعرج وكان عنده من الابناء اربعه وجاء في احد يريد المشاركه في الغزوه فقال له الرسول يعني يا عبد الله في داعي لك فقال والله يا رسول الله اني احب ان ارزق الشهاده فاقع بعرجتي هذه في الجنه وابنائي يريدون منعي اولادي الاربعه بيقولوا خليك انت ها واحنا بدلك هو اربعه وانت راجل يعني رجلك وجعه وبتعر هتروح تعمل ايه؟ الرسول بص كده لقي صدق الكلام بتاع عبد الله الله يرضى عليه سيدنا عبد الله الانصار الله يرضى عليه سبحان الله دول اسيادنا امال يعني زي زي سيدنا عمر الله يرضى عليه يقول ابو بكر سيدنا واعتق سيدنا على بلال يا سلام شوف عمر ادبه ابن الخطاب ابو بكر ها سيدنا واعتق سيدنا الراجل اللي يقول لك قول يا سيدنا الشيخ نعم واخد بالك يا سيدنا الشيخ الساده العلماء بيقولوا ما تقولوش سيدنا محمد لما تقول لي يا سيدنا الشيخ والساده العلماء جاي عند طبعا في الصلاة لا لكن في خارج الصلاة سيدنا صلى الله عليه وسلم طبعا داخل الصلاة لا سيد مع الله لا س... صلوا كما رأيتموني أصلي لو سمعت النبي يقرأ التشهد ويقول النص الثاني هيقول اللهم صل على محمد ولا يقول اللهم صل على سيدنا محمد خلاص انتهى الموضوع على كده ما تقعدش تدخل في خلافات بقى وجدل هو الرسول قال صلي زي انا بصلي هو كان يقول اللهم صل على محمد وانا نفس القضيه اقول اللهم صل على محمد في داخل الصلاه في خارج الصلاه سيدنا صلى الله عليه وسلم طبعا لكن في داخل الصلاه لا سيد مع الله لا سيد مع الله ها خلاص ما توحدوه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله فالرسول قال يا جابر ابنه الكبير بقى اشرك اباك يعني خلاص مش قضيه دخل عبد الله فرزق الشهاده سيدنا جابر بص على ابوه وهو مجندل والتراب بقى مالي عينيه ووشه وعينيه سبحان الله تبدل له عينيه كده وش وش سيدنا جابر الساخن لما راى اباه شهيدا ده نفس انسانيه ولا ايه؟ وده ابوه مش اي اب قال يا جابر شوف بقى البشرايات بقى يا جابر اراك وجدت وجدت يعني ايه؟ زعلت حزنت اراك وجدت على على استشهاد ابيك مسك سيدنا جابر ما رضيش يجاوب قال يا جابر والذي بعثني بالحق نبيا ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك يا جابر كلمه الله بدون حجاب وقال له بعد ان صعدت روحه اليه عبدي تمن علي تخيل العلي القدير القادر الحكيم العزيز القهار الجبار القوي المعز المذل الرزاق بيقول لعبد من عباده تمنى تمنى علي يا عبد الله ايه امنيتك اسمع بقى الاماني قال يا رب ده اللي بينقل الكلام ده ايه الشاشه النبويه بتاع سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم قال يا رب اتمنى منك او عليك ان تعيدني الى الحياه فاقتل فيك مره اخرى شوف شوف شوف الله شوف سبحان الله انا عايز ارجع للدنيا تاني مش عشان اوزع التركه ولا عشان اقسم مش عارف الخيبه ولا اشتري آه بيت للعيال يقعدوا ابدا انا لسه عايز ارجع عشان اقتل فيك مره تانية لما راى لما راى عند الله عز وجل ها ما كلم الله احدا الا من وراء حجاب الا اباك يا جابر كلمه الله بدون حجاب وقال له عبدي تمنى علي قال يا رب اتمنى ان اعود الى الحياه او ان تعيدني الى الحياه فاقتل فيك مره او الى الدنيا فاقتل فيك مره اخرى قال قد كتبت وما يبدل القول لدي وانهم اليها لا يرجعون وانما ابيح لك وجهي فانظر اليه بكره وعشيا ودي ايه ودي اعلى درجه في الايه في الجنه مع ابي بكر ومع ال ال ال الصفوه الصفوه اذا كان يعني يقول لك النادي ده بيدخله الصفوه ها والمكان ده فيه الصفوه والمجلس ده فيه الصفوه لا ده بقى الجنة بقى فيها درجات أعلى درجة للفردوس الأعلى هناك يقترب منها من يباح له أن ينظر إلى وجه ربه بكرة وعشية اللهم اجعلنا منهم يا رب والحقنا في زمرتهم يا رب عملا في الدنيا وجزاء في الآخرة يا رب العالمين يبقى دي رواية ايه؟ رواية سيدنا جابر بن عبد الله اللي رواها البخاري يقول عن يعني بينقل عنه سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءت ملائكة إلى النبي الرسول بيحكي للصحابة الملائكة جولي كان يحكي لهم أي حاجة تحصل تخص الدين مفيش حاجة اسمها إيه الجماعة الدراويش أنا زعلان منهم في نقطة اللي هم بيدعوا التصوف التصوف ده حاجة جميلة وكويسة ولكن مش بالصورة دي يعني لو خرج علماء التصوف أو أبو الحسن الشاذلي والجنيد والعظماء دول من قبورهم ها لا لا لا لا لما عرفوا هؤلاء المهلهلين في العقيدة الذين يعتقدون أن مع الله فاعلا آخر وهذا شرك وأن ما يوصلش الإنسان إلا عن طريق الولي وعن طريق الميت لا هذا شرك بالله عز وجل سبحان الله لكن المسلم سبحان الله لا يصل به الأمر أن يقول للناس إن أناسا قد رفع عنهم التكليف هذه قلة أدب مع الله لم يرفع التكليف الا عن الميت لم يرفع التكليف عن رسول الله وهو اقرب الناس الى الله ربنا قال للرسول ما تصليش خلاص رفعنا عنك التكليف وغفرنا لك ما تقدم وما تاخر مش حاجه اسمها يترفع عن التكليف يرفع التكليف عن المجنون وعن النائم وعن الصغير وعن الميت ها اما كلنا مكلفون حتى اللي عمل عمليه ومشدود للسرير قلنا ازاي يصلي وقال له عبدي تمنى علي قال يا رب أتمنى أن أعود إلى الحياة أو أن تعيدني إلى الحياة فأقتل فيك مرة أو إلى الدنيا فأقتل فيك مرة أخرى قال قد كتبت وما يبدل القول لدي وأنهم إليها لا يرجعون وإنما أبيح لك وجهي فانظر إليه بكرة وعشيا ودي إيه ودي أعلى درجة في الإيه في الجنة مع أبي بكر ومع ال ال ال الصفوة الصفوة اذا كان يعني يقول لك النادي ده بيدخلوا الصفوه ها والمكان ده فيه الصفوه والمجلس ده فيه الصفوه لا ده بقى الجنه بقى فيها درجات اعلى درجه للفردوس الاعلى هناك يقترب منها من يباح له ان ينظر الى وجه ربه بكره وعشيه. اللهم اجعلنا منهم يا رب والحقنا في زمرتهم يا رب عملا في الدنيا وجزاء في الاخره يا رب العالمين. يبقى دي رواية ايه؟ رواية سيدنا جابر بن عبد الله اللي رواها البخاري يقول عن يعني بينقل عنه سيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم جاءت ملائكة إلى النبي ده الرسول بيحكي للصحابة الملائكة جولي كان يحكي لهم أي حاجة تحصل تخص الدين مفيش حاجة اسمها إيه؟ الجماعة الدراويش أنا زعلان منهم في نقطة اللي هم بيدعوا التصوف التصوف ده حاجة جميلة وكويسة ولكن مش بالصورة دي يعني لو خرج علماء التصوف او ابو الحسن الشاذلي والجنيد والعظماء دول من قبورهم ها لا لا لا لا, لا, لا لما عرفوا هؤلاء المهلهلين في العقيده الذين يعتقدون ان مع الله فاعلا اخر وهذا شرك وان ما يوصلش الانسان الا عن طريق الولي وعن طريق الميت لا هذا شرك بالله عز وجل سبحان الله لكن المسلم سبحان الله لا يصل به الامر ان يقول للناس ان اناسا قد رفع عنهم التكليف هذه قله ادب مع الله لم يرفع التكليف الا عن الميت لم يرفع التكليف عن رسول الله وهو اقرب الناس الى الله ربنا قال للرسول ما تصليش خلاص رفعنا عنك التكليف وغفرنا لك ما تقدم وما تاخر هذا اسمه يترفع عن التكليف يرفع التكليف عن المجنون وعن النائم وعن الصغير وعن الميت بس اما كلنا مكلفون حتى اللي عمل عمليه ومشدود للسرير قلنا ازاي يصلي يذكر الله في قلبه ولما انت صاحي وفايق لروحك وعارف اسمك كده جاء وقت الصلاه فلتصلي ماليش دعوه بقى واقف قاعد نايم اي اي وسيله المهم لا تسقط الصلاه الا عن الميت ولا يسقط التكليف الا عن الميت فخلينا نفوق كده ونبقى كويسين ونعود ايه العوده الى الحق خير من التمادي في الباطل مش الراجل يقول للمريدين بتوعه وهذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى يقول لهم اصل الشيخ فلان او العالم الفلاني من السلف يعني هو العالم ده بريء طبعا من هذه الحكايات الغريبه العالم الفلاني جه واحد قال له ده فلان من مريديك مات قال له لا ده مات وخلاص بقى يصلوا عليك جنازه دلوقتي غسلناها قال لا لا ما ماتش ازاي ليه اللي عرفك كده؟ قال له اصل ملك الموت ما يبص روح حد من الموردين بتوعي الا لما يستاذني ده كلام يقال على المنابر لكن لو دولة نصحة كانت تاخد ده من قفاه وهو ده اللي ترميه في السجن مش ترمي الولاد اللي... لا ما توحدوه ده ده الحاجة الو- الو- الباقية الوحيدة بين العقيدة لما كمان هتشوش عن طريق أناس بيحلوا الكلام ويحلوا البضاعة ويضعوا السم في العسل طمس الله بصائرنا اللهم اهدنا يا رب فيما هديت يعني شيء بيخلي الإنسان ما بينامش لما كلام يتقال للناس كده قول له قول له يا سيدنا الشيخ احكي لنا الحكايه بتاعت سيدنا موسى حكايه حلوه قوي انا حكايه بالظبط ده مجلس و- و- ومن يدعي العلم قاعد وسطيهم الحكايه دي ان ملك الموت اه اه يقول اه اه ل- ل- ل- لموسى سكع بالكف ايه اللي سكع؟ ايه سوء الادب مع الله ده ومع الانبياء انت اقرا الحديث كما هو بلاش ال- الايقاعات احنا لمؤاخذه احنا قاعدين على القهوه بنتكلم واحد سكع في ادب سبحان الله اللهم علمنا الادب يا رب معك ومع المسلمين نعم. جاءت ملائكة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو نائم حبيب نايم نزل وفد من الملائكة فقال بعضهم إنه نائم وقال بعضهم العين نائمة والقلب يقظان العين نايمة آه، ولكن القلب إيه يقظان بدليل إيه لما بيوحى إليه بيبقى الوحي ده أمر ولا مش أمر اه او رؤيا صادقه يعني قبل غزوه احد خديجه صينا من النوم كده قام كده قال رايت خيرا خيرا يا رسول الله شفت ايه؟ رايت بقرا تذبح ورايت ثلمة في سيفي ورأيت كأني أدخلت يدي في درع حصينة سيدنا أبو بكر يقول له أتأذن لي في تأويلها يا رسول الله أخذ إذن فسر شوف أدب أبو بكر قال له أول يا أبا بكر فسر قال أما البقر التي تذبح فبعض من أصحابك يرزقون الشهادة وأما السلمة التي في سيفك فرجل من أهل بيتك يقتل وأما إدخالك يدك في درع حصينة فعودتك إلى المدينة سالما إن شاء الله قال هكذا فسرها لي جبريل يعني كان يشوف الرؤيا وجبريل يفسر ويشوف أبو بكر بيقول إيه يبقى أين كان أبو بكر ها اللهم ارضى عن صحابة رسول الله اللهم لا تحرمنا مجالستهم في الجنة يا رب العالمين يمكن يا اخي ربنا يكرمنا ويعوضنا عن عن ذل الدنيا وذل ال- ال- ال- ال- الحياه اللي احنا فيها وابتلاءات الدنيا بنعيم مقيم اللهم حسن اعمالنا وحسن خاتمتنا وادخلنا الجنه بدون سابقه عذاب يا رب العالمين عسى ان يكون بيننا صالح او صالحه او طفل يستجاب الدعاء من اجله انك يا مولانا على ما تشاء قدير ان العين نائمه والقلب يقظان دي طائفه يعني النص بيقول لا ده نايم نعسان نص قال لا ده هو عينيه نايمه لكن قلبه ايه؟ يقظان مع ربه فقالوا ان لصاحبكم هذا مثلا هو في روايه ثانيه للامام الترمذي لا تكمله نزل جبريل فقال ان عين محمد نائمه ولكن القلب يقظان مع ربه ليه؟ لأنه في مرة لما جاء وفد من الصحابة اللي بيوت ال- ال- ال- ال- النبي وسألوا العبادة بتاعت الحبيب ازاي؟ فبصوا للعبادة بتاعتهم بيقولوها ايه؟ قال تقالوها، تقالوها يعني لوها ايه؟ قليلة. قالوا يا خبر اللي غفر له ما تقدم وما تذنب وما تأخر من من ذنبه سبحان الله بيعبد العبادة دي كلها واحنا يا اللي مليئين بالخطايا ها والخطيئات والذنوب والابتلاءات والسيئات بديت اي كلام فقال بعضهم واحد منهم انا سوف اقوم الليل فلا انام ابدا الليل ده كله يبقى في الصلاه وقال بعضهم اصوم فلا افطر ابدا يبقى رمضان ده 365 يوم او على طول السنه وقال الاخر انا لا اتزوج النساء بس ده بيشغلوا وبيعملوا لنا مشاكل في في دماغنا سبحان الله عندئذ سمع الرسول مقالته قال سمعت كذا وكذا وكذا وذكر الحديث قال ايه بقى؟ قال اني لست كهيئتكم انما ابيت عند ربي فيطعمني ويسقيني يبقى هو نايم اه ولكن ايه؟ في وضع اخر كان يصلي وبعض من المنافقين يصلوا اخر الصف كان يجوا اخر الناس ويمشي اول الناس مستعجلين فكانوا يرفعون قبل ان يرفع ويسجدون قبل ان يسجد ومن رفع راسه قبل الامام جيء به يوم القيامه ووجهه وجه حمار لانه ما يعرفش النظام شوف شوف ال- الكلام الحبيب اللي يرفع قبل الامام هو وصلاته بطلت قال لا ترفعوا قبلي لا ترفعوا رؤوسكم قبلي ولا تسجدوا قبلي لا ترفعوها قبلي ولا ترفعوش ما قبل قالوا عجبا أو ترانا يا رسول الله العرب. قال أتظنون أن قبلتي بين عيني إني أراكم من وراء ظهري كما أراكم من أمامي بما أراه ربه ولا إيه؟ مش لما رجع الحديث بتاع المغافير ومش هندخل في متاهات بس ايه رجع السن للستات عائشه وحفصه من نسائه ال- ال- الكريمات الفضليات امهات المؤمنين اتكلموا في موضوع كده جبريل في الطريق قال له على الحكايه رجع فعرف بعضه ها واعرض عن بعض قال لهم عناوين كده يعرفوا انه كان ايه كان موجود هم لبشريتهم برضه وللعقل المحدود بالنسبه لسيدنا الرسول قالت من أنباك بهذا؟ الله الله الله الله الله من أنباك بهذا؟ هيكون نبأه مين يعني؟ ها، العليم الخبير ها؟ ما تصلوا على سيدنا الحبيب قالوا إن لصاحبكم هذا مثلا فاضربوه له ده الملائكة اللي بيقولوا يعني محمد له مثل عايزين تضربوا المثل له مثله مثل رجل بيشبهوا الحبيب بايه بنى دارا وجعل بها مأدبة وبعث داعيا جينا لكلام الجنة اهو اقول لك الله ايه الحديث ده علاقته بالجنة لا انا بفضل الله قلنا لكم يعني مئات مش عايز اقول الاف الكتب مئات الكتب او والاف الاحاديث التي جمعناها لكم في حلقات الدار الاخيره يعني تخص كلها الموضوع وتغذيه مثله كمثل رجل بنى دارا وجعل فيها مأدبة وبعث داعيا فمن أجاب الداعي دخل الدار وأكل من الإيه؟ من المأدبة يعني ال- ال- الدعوة جات لك والله لو لبيت الدعوة دخلت البيت وإيه؟ وحضرت الوليمة رفضت الدعوة لا رحت البيت ولا إيه؟ ولا دخ- ولا دخلت البيت ولا أكلت من الوليمة فقال أولوها له أولوها يعني إيه؟ فسروها له يعني قالوا إن الدار الجنة والداعي محمد صلى الله عليه وسلم فمن أطاع محمدا فقد أطاع الله ومن عصى محمدا فقد عصى الله صدقت يا رسول الله ده نص الحديث بتاع البخاري يبقى كأن الله عز وجل هو صاحب الدار والدار اللي هي الايه الجنة والمأدبة اللي هو الايه النعيم بتاع الجنة ان اكبر نعيم في الجنة حاجتين الشيء الاول رؤية وجه الكريم سبحانه الشيء الثاني لا يبغون عنها حولا يعني حتى الغني في الدنيا المتعة عنده ايه يعني الراجل اللي عايش في السويد ده ولا في سويسرا لما يحب لا زي ما انت بتقول كده يا غلبان عايز لبن العصفور يجيبوا لبن العصفور ولا لا يجيبوه له الكمبيوتر لا يطلع لبن العصفور ها يعني اي طلب تجيبه ورغم ذلك كل سنه في سويسرا ها وفي السويد وهو ارقى دخل او اعلى دخل في العالم ها بينتحر ايه ما يقرب من 30 ل 40 الف ليه؟ مع انه يرتبط كل حاجه اهو جو حلو صحه رياضه الدوله ما بتنكدش عليه ما فيش شوارع مكسره ما فيش مجاري ضربه ما فيش ميه تقطع ما فيش نور يعني ما فيش بلاوي زي ما انت راسي ورغم ذلك بينتحر وانت راضي بس في نقطه هناك قلت لاخوانكم في امريكا ان احنا عندنا والحمد لله صحيح في طوابير على الفراخ صحيح هي ميته ولا حيه هي فراخ وخلاص على طوابير ها وطوابير على اللحمه وطوابير على العيش واحمد الله ان الطوابير دي على الاكل لكن عندهم هناك طوابير على المستشفيات بتاع الامراض العقليه منين منين سبحان الله من ان المؤمن ما يزال عنده امل في الله عز وجل لسه بيقول يا رب لسه في صله بينه وبين ربنا اه طبعا اللهم لا تقطعنا بك يا رب عنك يا رب العالمين ضل بك لا تقطعنا عنك يا اكرم الاكرمين امين يا رب آمين. روى الامام الترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه قلت يا رسول الله مما خلق الله الجنه الجنة عشان هندخل في وصفات عشان ندخل على اسماء دلوقتي ان شاء الله اسماء الجنة شوف دلوقتي هتفتح كلام ان شاء الله ربنا بس ايه ربنا إيه مع مع سماع الكلام ده ربنا يرزقنا العمل ويرزقنا ان يبعدنا عن النار ويدخلنا الجنة في احنا موصيين من اول الحلقات ان المسلم لو كل يوم سأل ربنا الجنة سبع مرات واستعاذ بالله من النار سبع مرات ها رب النار تقول يا رب عبدك فلان استجار بك مني اللهم اجره مني والجنة تقول يا رب عبدك فلان طلب ان يدخل عندي اللهم لا تحرمه مني ولا تحرمني منه اوعى تنسى كل يوم تقول كده ان شاء الله كان الصحابة يسألوا الله زحزحها عن النار دخول الجنة الزواج من الحور العين سيدنا عمر دخل المسجد ليه واحد اعرابي صلى ركعتين نقص زي حالاتنا كده ركعتين ايه هوا هوا آه، آه، آه، السلام عليكم وراح رافع ايديه للسماء اللهم زوجني من الحور العين سيدنا عمر بص له كده قال له يا اخي الاستاذ هذا مهر قليل ده مهر اللي بقدمه ده ده ركعتين برضه طب اللي عايز الحور الله ده انت عشان تتجوز بنت عمك عبد المعبود يا خبر ابيض تتوب لربك المعبود يتوهدك سبحان الله لكن يعني عايز الحور العين ها سبحان الله العظيم لا اله الا الله سبحان الله سبحان الله وذاك الراجل آه، مخه على قده كده ها في زمن عبد الملك بن مروان امير المؤمنين بيصلي بالناس وكان زمان الامراء هم اعلى من الناس قدموا للصف ما كانش ينيب عن واحد منائب الامام صف كان هو دايما في اول صف مش اول صف جاي اخر واحد وطلع اول صف لا لا ده جاي من الاول لا يتخطى رقاب ولا والا العالم ايه بس اقعد يقعد مكانه على طول تعملوا طرقه جوه الجامع وسجاده جوه الجامع ولو صلى مع سيادته كبار المصلين هو المصلين فيهم كبار وصغار ما كلنا مصلين ولا في شويه عيال مصلين ورجاله مصلين كلنا مصلين ايش كبار مصلين ده الكبير كبير عند الله ها ها توحدوه لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله فالمهم الراجل مخ كده على قده. فخلص طلع رفع ايديه بالسبع اللهم امسخني ده الراجل بيقول اللهم امسخني حورا من الحور العين وزوجني لعمر بن الخطاب الراجل بيقول انا حاول لي واحده من الحور العين الحلوين اللي بنقرا عنهم دول واتجوز عمر بن الخطاب في الاخره واحد قال له الله ولما لا تطلب ان تتزوج من الرسول ما ده من الحكايه امانه بالمره ها قال لا اريد ان اكون ضره لعائشه مش عايز يبقى ضره لعائشه الدنيا مليانه بلاوي ربنا يسعدنا واياكم بالتقوى وبدخول الجنه وبالزحزحه عن النار ويختم لنا ولكم بالاسلام وبالايمان يا رب ويخرجنا منها على خير. قال ابو هريره يا رسول الله مما خلق الله الجنه ربنا خلقها من ايه؟ قال لبنه من فضه لبنه يعني ايه؟ طوبه طوبه من ايه؟ من فضه وقو- ولبنه من ذهب ملاطها المسك الاذفر الاسمنت اللي لاحم بين الطوبه الفضه والطوبه الذهب ايه؟ مسك يا خبر على الحيطه مش جير يجيب لك حساسيه في صدرك ها ولا ابويا يا عيني من بتاع العلبه اياها اللي تجيب امراض للعيال ها لا ده سبحان الله ال- طوبه فضه وطوبه ذهب والملاط اللي هو الاسمنت المولى اللي ماسكه مسك الحيطه كمان ريحتها حلوه ما كل خير في الجنه بقى تخيل انت بقى ما اعده الله لك ده فيه سنادق يقول لك ده الجناح الملكي او الجناح الرئاسي تدخل تقول يا خبر ابيض ايه ده؟ بص قدرته ما تعرفش تشغلها فين يا استاذ السناد عرف تعالى يا عم فين الميه؟ يقول لك ما ايه فين يا عم انا مش شايف يعني حاجات غريبه ده واحد مهندس صبر ها فما بالك بما صممه رب البشر للبشر ها؟ ها؟ ها؟ ولذلك الرسول لخصها في كلمتين شوف البلاغه ما لا ع- فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلبه يعني انت لو جبت الراجل الاوروبي وتقول له ده فيها رمان وفيها عسل مصفى وفيها لبن لكن هو يا عم ده طب ما عندنا الكلام ده. لا يا حبيبي ما هو انت لازم تفهمه القضيه بالصح يا بلاش تفهمه لانك كده هتضيع الدنيا مش هتعرف تفهمه لان هي المساله يعني يؤتى العبد بس احنا قلنا من قبل ان الله عز وجل يذكر لنا الاسماء ليس في دنياكم من اخراكم الا الاسماء يعني النعيم بتاع الجنه اللي انت بتسمع عنه في الدنيا ده مجرد ايه اسم عشان افهم الاسم بس لكن حقيقه الامر لا يعلمه الا الله يعني لما تبقى شجره في الجنه لما نيجي في سوق الجنه دلوقتي اللهم اجمعنا واياكم في سوق الجنه سبحان الله. سوق الجنه اللي فيه شجر من ضمن السجن لا يباح فيه ولا يشترط الشجره دي تروح ايه سبحان الله وقع الثمر بتاعها الثمره بتاع الشجره تقع تتقسم نصين نص يطلع منها حله بدله يعني قول جلابيه قول فستان للست قول المهم يعني لم ترى جمالها على احد قط النص الثانيه تروح واقعه يعني الثمر تقسم نصين نص يطلع الحله الجميله دي ونص ثاني تطلع حوراء لو سفلت في البحر الملح الأجاج لحولته عذبا فراشا طب في برضه جاء في شجره في الدنيا كده الشجره تمشي تحتيها طوبه تقع عليك ها مش الراجل بيقول جيت ادعي عليه لقيت الحيطه مايل عليه ما في المثل يعني يعني هيبقى عليه ليه؟ ما طيب. لبنة من فضة ولبنة من ذهب ملاطها المسك الأصفر حصباؤها اللؤلؤ والياقوت الأرض اللي أنت ماشي عليها إيه؟ بتدو... بتدوس عليها أنت بالله عليك لؤلؤ وياقوت تخيل أنت الحصى بتاع الجنة لؤلؤ وياقوت وملكك في الجنة أنت تقدر توسعه في الدنيا من قال في الدنيا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر الغرست له الملائكة شجرة في الجنة الشجر بتاعك في الجنة على قد ذكرك في الدنيا امال ايه امال ايه ولا يضيع عند الله ما ابدا ما يضيعش يا الله ابدا لا يضيع ابدا عند الله عز وجل سبحان الله وذلك انا مش بق- ليه بقول قلل الاكل قلة الاكل تخلي دماغك ده صاحي لكتاب الله للصلاة تبقى مصحصح سبحان الله العظيم لان اشعب كان شغلته عين الاكل قال له يا اسعد ده انت لحقت ابو حنيفه ولحقت التابعين قول لنا حديث يا اخي قال اه اقول لكم حديث خطوتان من فعلهما حدثني فلان عن سالم مولى عمر عن عمر بن الخطاب المحدث هنا مين؟ سيدنا سالم الله يرضى عليه قال قال صلى الله عليه وسلم خصلتان من فلع- فعلهما دخل الجنه قال ايوه كده يا شيخ قول كلام حلو ها ايه الخصلتين بقى؟ قال نسيت نسي سالم واحده ونسيت انا الثانيه برضه الشيء الاكل برضه عيني م- بلاطها المسك الاصفر الملاط بتاعها المونه حصباؤها اللؤلؤ والياقوت تربتها الزعفران يعني الحصى لؤلؤ وياقوت التراب بت- اللي تحت الحصى ايه زعفران بس اكيد زعفران ده غير الزعفران اللي مكتوب اللي عند الناس سبحان الله من دخلها ينعم فلا يبأس يعني عمرك ما تشوف واحد في الجنه مكشر انت بتطلع الساعه 7 الصبح تستنى عربيه الشغل كويس او تقرا الله بص على وجوه المصريين كده يا ستار يا رب تلاقي كله مشغل ال 13 عضله بتوع التكفيره مالك يا استاذ؟ ده بقول لك ايه؟ صبح حتى مش هو بيتكلم حتى مش هو بيتكلم يعني هو نفسه عين من الهم لا اله الا الله ها؟ الراجل احبوا يعملوا احصائيه عشان يشوفوا مين اللي, اللي مراته ساعداه ومين اللي مطلعه عينه ها؟ واخد بالك؟ قال كلكم كده اللي اللي اللي مراته ها تعباه يقف اوعى تقف راح كل الناس اللي في القاعه وقفوا ما عدا واحد قالوا الحمد لله قال لنا واحد اهو تمام في الشيء قال دي كسره وسطه مش قادر اقف. بس مش الستات اللي بيصلوا معانا الواد بيسجل فيديو هو مش كده لو شاف الحركه بتاعته دي. ما شاء الله والله ستات ربنا يبارك فيهم ويعزهم ويبارك لنا فيهم يا رب هم بركتنا والله وبن ان شاء الله هنبتدي لهم في ال... في ال... في ال- الحته بتاعتهم هننظمها لهم ونبلطها لهم ونحط لهم نور انوار ونحط لهم سماعات ومكان للتسجيلات وابواب كويسه و... يعني عشان بس ايه يدعوا لنا وربنا يبارك فيهم يا رب. من دخلها ينعم فلا يبأس يعني ما تلاقيش في الجنة واحد مكشر طب يزعل ليه؟ ها؟ انت بتزعل في الدنيا من البلاوي صح؟ من الهموم من الديون من المضايقات من ضيق ذات اليد ما يعني كده من الذنوب ها؟ لأن من الذنوب برضه الذنوب من ثمراتها أنها تضيق الصبر صدرك يبقى ضيق لأن من الذنوب والطاعة تعمل انشراح صدر ورضا اللهم اجعلنا من أهل الطاعة يا رب من دخلها ينعم فلا يبأس أبدا معين كده سبحان الله يخلد فلا يموت موت. لا تبلى ثيابهم ولا يفنى شبابهم يفضل الثياب متجددة كل يوم يفضل شبابهم دائم 33 سنة كل على سن عيسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام وفي الصحيحين عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف من فوقهم كما يترون كما يتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من المشرق ومن المغرب لتفاضل ما بينهم قالوا يا رسول الله تلك منازل المرسلين لا يبلغها غيرهم قال والذي نفسي بيده رجال امنوا بالله وصدقوا المرسلين يعني في درجات في الجنه اهل الجنه نفسهم يبصوا عليها لفوق زي انت بتبص على الكوكب قال له يا رسول الله دي اكيد للمرسلين دي بتوع للرسل اعلى درجه قال لا والله لا والذي بعث بالحق نبي سبحان الله لرجال ايه امنوا بالله وصدقوا المرسلين هي عايزه ايمان عايزه ايمان والايمان ايه اركان ثلاثه تصديق بالجنان قول باللسان عمل بالاركان بعد عن مظالم الناس بس لما انت ما ظلمتش حد قلت بلسانك صدقت بجنانك عملت الاركان الاوامر والنواهي خلاص بس. المهم ما يبقاش حد له عندك حق لا مظلمه ماديه ولا مظلمه معنويه صلي على سيدنا رسول الله إن في الجنة مئة درجة دي رواية المسند الإمام أحمد عن أبو سعيد برضه لو أن العالمين اجتمعوا في إحداهن وسعتهم لو واحدة درجة من الدرجات دي سبحان الله لأن أقل ملك في الجنة أن يسير الراكب في ملكه ها يسير الراكب في ملكه يفضل ماشي في الملك بتاعه كده ألفي سنة يفضل ماشي بالملك بتاعه 2000 سنه ولسه ملكه ما خلصش. يا الله قال يا سلام يا رسول الله ده اقل واحد الا اقل واحد قال الله امال اعلى واحد ايه؟ قال من يتطلع الى وجه ربه بكره وعشيه اه ده بقى اه سبحان قال زي مين يا رسول الله؟ يعني الصحابه برضه بص لابو بكر كده الكبت هذا اه مطاوع آه بص ولذلك كان دايما يخرج ايده على ابو زمان ايده على ابو بكر وايده على عمر الله يرضى عليهم يقول هكذا يدخل ثلاثتنا الجنة المنظر ده احنا داخلين بيه سيدنا عمر يا سلام وسيدنا ابو بكر يا سلام اللهم لا تحرمنا الانس بهم في الجنة يا رب لان انت ليك وسطه في الجنة تقول والله والله يعني مرة جيت محاضرة في احدى القواعد العسكرية فاخ ضابط كده قائد المعسكر قال احنا نفرض ربنا اكرمنا يا سيدنا الشيخ كده ودخلنا الجنه كده يعني مثلا احب اقابل مثلا خالد بن الوليد أ- اكلمه في الخطط العسكريه يا سيدي بس خش الاول يا اخويا خش الاول يا باشا تقول عليه باشا برضه ولا ده مين الشرطه بيتعبوا عشاننا في المرور بره الله ربنا يبارك فيهم بيعملوا لنا خير كبير قوي روى الامام مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال اذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول الا في ايه حي على الصلاه حي على الفلاح تقول ايه لا حول ولا قوه الا بالله لا اله ثم صلوا عليه ثم دي مهمه قوي اخواننا الدراويش يجي في بعض المساجد الصلاة والسلام عليك يا كحيل العينين يا أسود الشعر يا شفيعنا يوم الدين يا يفضل يغني هو عايز يغني هو عايز يغني عايز حد يدور على فوقه لكن هو عايز يغني عارف مين اللي اخترع الاختراع ده او البدعة دي والعياذ بالله الدولة الأيوبية كان صلاح الدين الأيوبي قبل دخوله معركة حطين ألغى المذهب الشيعي اللي كان بيدرس في الأزهر المذهب الشيعي كان بيدرس في الأزهر أيام الفاطميين فصلاح الدين الايوبي عشان ينتصر على العدو لازم يصحح جوه الاول يصحح العقيده بتاع الناس فلغى المذهب الشيعي جم الحاكم اللي بعده والحاكم اللي بعده قال الله المصريين يفكرونا ان احنا ضد ال- ضد اهل البيت وما نحبش اهل البيت لا ده احنا بنحب اهل البيت شوف يا ابني بيقول للمؤذن اذا بعد العشاء ليله الجمعه بصوت عالي كده تصلي على رسول الله هي بدات كده ما البلاوي تبتدي كده ها هي اولها كده ها سبحان الله راح الراجل ايه مديها الصلاة اياها دي شهر شهرين طب ما نخليها كمان يعني في الظهر كده برضه الناس وسط النهار كده. او ماله آه ما يضرش اصلا على الحبيب انتوا بتكرهوا الحبيب ليه؟ لا لا ما نكرهش هوب لغايه ما ايه؟ بيت ظهر وعصر وعشاء سبحان الله فكل من استنى سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص من أوزار شيء فربنا قولوا زي ما بيقول المؤذن ثم صلوا عليه ثم تفيد إيه الترتيب مع التراخي